وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما عادش غير ثلاث أيام يا جماعة وينتهي أفضل أيام الله في هذا العام ما عادش غير ثلاث أيام عايزين نجيب آخرنا لأن كل ما الأيام بتتطور وبتدخل في آخرها كل ما الفضل بيزيد أكتر يا إخوانا أحد الدعاة كان مع مجموعة من الشباب فبيقول لهم شباب يعني عادي بيقول لهم زوجات النبي اسمائهم ايه يا شباب واحد بيقول له حليمه السعديه امه من الرضاعه بقت زوجه من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم طب فريق البرازيل اسمه ايه اسم اللعيبه بتاعته ايه قالوا له 15 اسم قال لهم بس انا اعرف 11 بس الفريق قالوا لهم احنا جبنا لك اسماء الاحتياطي كمان يا وصلنا لفين يا جماعه وصلنا لفين يا شباب وصلنا لفين كان احد الشباب الغافل ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا يا رب عمل موقع موقع سيء للصور القذر على النت وعمل 150 واحد من اصحابه بيبعت لهم الكترونيا تلقائيا الموقع بيبعت لهم كل اسبوع صور من هذه الصور السيئه واتفق ودفع فلوس لشركه من الشركات عشان يفضل يعمل الخدمه ده ايه فجاه مات مات ونزل قبره والموقع شغال وبيبعت تلقائيا كل اسبوع صاحبه كان هيتجنن راح للشركه اللي بتوصل له الخط قال لهم امنعوا عنه الخدمه ده مات ده بقى تحت التراب ده بيتحاسب على اللي بيحصل ده كل الوقت قالوا له احنا مالنا ده دفع ثمن الخدمه لمده كذا سنه قدام امه شافت بعدها رؤيه ان الكلاب جايه وقعدت تتبول على قبر ابنها وهي مش عارفه المسكينه مش عارفه ابنها كان بيعمل ايه تخيلوا يا جماعه كان العذاب بيصب عليه ربنا يتوب علينا جميعا يا رب يتوب علينا ويعفو عن اموات المسلمين جميعا يا رب تخيلوا ده سيئات جاريه وهو في قبره سيئات جاريه الاستهتار ضيعنا قد ايه يا امه محمد الاستهتار بالمعاصي والذنوب ضيعنا قد ايه لو رسول الله صلى الله عليه وسلم جه دلوقتي وسال الشباب من نظر اليوم منكم نظرة الى حرام كلهم كتير جدا منهم هيقولوا بانكسار انا يا رسول الله من اغتاب منكم اليوم غيبة انا يا رسول الله من ضيع اليوم تكبيرة الاحرام انا يا رسول الله واقع الصحابة كان العكس تماما يا جماعة تماما النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة مرة بعد الفجر من اصبح منكم اليوم صائما ابو بكر انا يا رسول الله من تبع منكم اليوم جنازة انا يا رسول الله ابو بكر برضه من عاد منكم اليوم مريضا ابو بكر برضه انا يا رسول الله من اطعم منكم اليوم مسكينا ابو بكر برضو انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد في يوم الا دخل الجنه العلماء قالوا هنا كلمه خطيره جدا قالوا معناها دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب يا جماعه دخل الجنه لو الاربعه دول اجتمعوا في عبد في يوم عشان كده انا النهارده جايب لكم صفقه لا تعوض جايب لكم فرصه لا تعوض مع عباده لا تعوض والله يا اخواني انا عايزكم تركزوا معايا النهارده في الحديث ده صفقه النهارده شحنه النهارده عمل النهارده اللي نتقرب بيه ربنا هو الحديث ده من اصبح منكم اليوم صائما ابو بكر لو كان الرسول كمل على اعمال تانية كان قال برضو انا ابو بكر في اول ساعه من النهار عمل اربع صفقات مع الملك هنشوف كل صفقه ثوابها شكله ايه نبدا باللي بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما الصيام يا شباب الصيام يا جماعه معظم الناس ما عادتش بتصوم ليه اثنين وخميس في الايام العاديه او يوم ويوم او او او الصيام يا جماعه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بدا بيه تخيلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة سبعين سنة يعني انت بيوم واحد تمشي مسيرة 70 سنة في الطريق لربنا يعني انت بيوم واحد تقطع المسافة اللي غيرك بيقطعها في 70 سنة في البعد عن النار شوفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين يعني انت بأسحرك وفطرك واكلك وشربك عبادة لانك انت بتنوي بهم الصيام تخيلوا يا اخواني لما الرسول عليه السلام الصحابة سألوا قال له عليك بالصيام فانه لا عدل له ملوش مثيل في الثواب ملوش مثيل في الميزان عليك بالصوم الصوم الزمه اوعى تسيبه تشبث بيه عض عليه بالنواجس الحديث اللي اخطر من كل دول من ختم له بصيام يوم دخل الجنه افضل خاتمه ممكن تموت عليها انك تموت وانت صايم طب انا عايز اموت وانا صايم ما انا عاش على شيء مات علي واظب على اثنين وخميس واظب على اثنين وخميس الناس اللي مضيعين صيام ال10 ايام من ذي الحجه اللي اليوم فيها ورد عن السلف انها بتضاعف الى السنه نضيع صيام الايام دي امال هنعمل ايه بعد ما الايام دي تروح هنعمل ايه يا جماعه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلاثة لا ترد دعوتهم لا ترد منهم الصائم حتى يفطر طول ما انت صائم دعائك مستجاب عند ربنا سبحانه وتعالى حد يضيع الثواب الرهيب ده الثواب العظيم دهوت حد يجرؤ يا جماعه انه يضيع هذا الثواب فزي الحديث القدسي كل عمل ابن ادم يجزى به عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الا الصوم يقول الله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به انا اجزي به لما واحد ياخد حافز من المستشفى بتاعه زي ما رئيس الجمهوريه يكرمه بنفسه بنفسه شوفوا التكريم المعنوي والمادي هيبقى شكله ايه الا الصوم انه لي ليه لانه كله اخلاص لله ليه لانك اثرت ما يحب على ما تحب ليه لان ما فيش حد تعبد لوثن في التاريخ بعباده الصوم ابدا ما حدش عبد بها غير ربنا سبحانه وتعالى ليه لانك بتضحي عشان ربنا بشهوتك يعني ايه يعني في الميزان في اعمال بتضاعف ل10 في اعمال ل 700 في اعمال ما حدش يعرف قدر المضاعفه بتاعتها ده الصوم يا جماعه اعلى الاعمال مضاعفه في الميزان هو الصوم اللي احنا مفرطين فيه يعني ايه يعني كل الاعمال لها مقاييس في الحساب والصوم لوحده له مقاييس ثانيه في الحساب وللصائم فرحتان فرحه حين فطره وفرحه حين يلقى الله زي بشر الحافي لما مات بعد عمر حافل بالزهد رؤي في المنام ما فعل الله بك قال اجلسني على مائده امامه وقال لي كل يا من لم تاكل اشرب يا من لم تشرب تخيل لما انت تموت وربنا يقول لك كل يا من لم تاكل اشربي يا من لم تشربي تخيلوا التكريم يا جماعه ساعه الموت لحظه لقاء الله ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك تطلع من تحت التراب يوم القيامه وانت تطلع ريحتكم مسك ريحتنا مسك من الصيام الحديث ده قال الصائم بيحصل له ايه في الاخره على الميزان المضاعفه الرهيبه لحظه البعث ريحته مسك لحظه الموت فرحه ربنا بيه وتفريح ربنا سبحانه وتعالى ليه وفرحته بالله في الميزان في الجنه ساعه العرض على الله وربنا سبحانه وتعالى بيحبه وفرحان بيه تخيلوا يا جماعه في روايه ثانيه كل عمل ابن ادم له كفاره الا الصوم كل عمل ابن ادم له كفاره الا صوم يعني ايه العلماء قالوا كلام خطير جدا يعني يوم القيامه على القنطره انت ممكن يكون معاك جبال حسنات الناس تقول لك هات حقي هات حقي هات حقي حسناتك تروح العلماء قالوا الا الصوم الصوم ما حدش يقدر ياخد منك حاجه فيه الصوم ده خالص مخلص ليك ده اللي ممكن يتاخد منك كل حاجه وتدخل بيه الجنه يعني زي ما يكون واحد عنده حصانه دبلوماسيه على قصر من قصوره اشهر افلاسه يمدوا ايدهم على اي حاجه الا القصر ده ما حدش يقدر الصوم عليه حصانه ربانيه ما حدش يقدر ياخد منك حاجه تخيل لما يوم القيامه على القنطره تلاقي صومك ما حدش خد منك حاجه منه تفرح قد ايه بالصيام وتندم قد ايه على قله الصيام يا جماعه ان في الجنه باب يقال له الريان في الجنه يعني جنه جوه الجنه من شده نعيمها يقال له الريان الصوم له باب كامل لوحده في الجنه يا امه محمد الريان يعني ربنا هيروي كل شهواتك عشان لقمتين الميه وبقين الميه واللقمتين اللي انت ضحيت لله بيهم ينادى يوم القيامه اين الصائمون لو انت ما صمتيش هتندمي قد ايه ساعتها لو انت صمت هتفرح قد ايه ساعتها فاذا دخلوا منه لا يدخل بعدهم منه احد يعني حصريا على جنه الريان يعني في انواع من نعيم الجنه حصريا للصائمين فقط حصريا انواع من نعيم لا يتلذذ بها الا الصائمين في الجنه تخيلوا يا جماعه تخيلوا ان ربنا سمى الصائمين في القران السائحين التائبون العابدون الحامدون السائحون سياحه هو الصوم سياحه اه سياحه الروح في ملكوت ملكوت السماوات لانك بتتخلص من اغلال النفس وشهواتها روحك بتطوف في افاق من الايمان هتحس بلذات ايمانيه عمرك ما حسيت بيها قبل كده لما هتروحك هتتفك من اغلال الشهوات وتنطلق سياحه الروح يا جماعه الصيام سياحه الروح تخيلوا يا جماعه تخيلوا يعني ثم الصيام يا اختي في الله الصيام هيخليك تخسي ايوه هتخسي وهتبقي جميله وهتتجوزي بسرعه يبقى ما تصوميش ازاي ولو ان الشباب ما عادش فارق معاهم الايام دي الكلام ده شباب الوقت شعارهم ممكن واحد يجي يقول له الحق ده انا عندي ليك عروسه بشقه يقول له يا حبيبي الحقني بيها هات لي صورتها اجيب لك صوره العروسه لا صوره الشقه عروسه ايه احنا عايزين الشقه يا عم دلوقتي اخ من الاخوه بيقول للاخوه بيقول لهم يا جماعه اخوات البوسنه عايزين حد يتجوزهم عايزين لله نتجوز اخوات البوسنه لله هم كلهم متجوزين طبعا فواحد بيقول له او معظمهم فواحد بيقول له لله قال له اه لله قال له طب ما في في الصومال اخوات برضه عايزين حد يتجوزهم ما تيجي نتجوزهم لله ولا اشمعنى لله مع بتوع البوسنه بس فاحنا عايزين يا جماعه دلوقتي الصيام الصيام يا جماعه له ثمار في كل كل حاجه في حياتنا كل حاجه تخيلي ان الصيام ده عباده مستمره عداد الحسنات شغال طول 12 ساعه طول ما انت صايمه تخيلي ان يوم الصيام بيضاعف 10 ايام في الميزان بكل يوم 10 ايام في الميزان ليه النبي قال فان قاتله احد او شتمه فليقل ان امرئ صائم يقل لنفسه مش يقول للناس يقول يفكر نفسه افتكر انك صايم اوعى تضيع الثواب الرهيب ده اوعى تضيع الثواب العظيم ده الصيام يا جماعه الرسول عليه السلام بيقول اكل طعامكم الابرار يعني كان اقول لك يا رب الملوك تاكل من اكلك يا اخي اكل طعامكم الملوك اكل طعامكم الصائمون افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار افطر عندكم الصائمون زي ما اقول لك افطر عندكم الملوك كده حاجه شرف شرف للي يفطر صايم واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه النبي جمع بين الصايمين والملائكه والصايمين والابهار ابرار عباده بتخليك زي الملائكه زي الملائكه ابتدع طعامك وشرابك لله سبحانه وتعالى بل قد يكون كمان افضل لانك انت نفسك فيه الملائكه مش نفسهاش فيه يا جماعه ربنا الايه اللي بتهزني في القران والله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون يا سلام على البشر والامل اللي بيجي في صدر الواحد لما يقرا الايه دي يحس ان ياما عندي خير ليكوا يلا هتصوموا لي يلا هتصوموا عشاني وهتدعوا شهوتكم عشاني يا سلام يا رب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب في علماء قالوا الصابرون هنا اللي هم الصائمون بتاخدي بلا حساب بلا حساب يا جماعه بلا حساب زي حديث الرسول ما اجتمعنا في عبد في يوم الا دخل الجنه بلا حساب انا بجيب لكم صفقات خطيره نفرط فيها ازاي بني الاسلام على خمس من ضمنهم صوم رمضان من ضمنهم الصيام من ضمن اعمده الدين واركان الدين يعني انت لما بتصومي بتمتني اساس دينك الناس يا جماعه اللي بتستهتر بصيام 10 ذي الحجه اوعي الحقوا يا جماعه اللي اثر في الصيام اللي, اللي فاتت الجمعه والسبت والحد يا جماعه الحد طبعا عرفه الامه كلها بتصوم بفضل الله يا جماعه اوعوا يا جماعه تفرطوا وبعد الايام دي اثنين وخميس انا اعرف اخوه كتير بتصوم يوم ويوم فيها ايه يا جماعه عايزين نجتهد في العباده لله سبحانه وتعالى عباده الصيام عباده في غايه الخطوره عباده والله يا جماعه انا قاعد قدام النصوص بتاعه الثواب وانا مبهور يا رب احنا بنضيع كل ده ليه يا رب بنضيع باب الريان ليه يا رب بنضيع كل الرضا والمضاعفه مضاعفه الحسنات اللي فوق ال 700 ضعف ليه يا رب بنضيع انك انت تفرح قلوبنا يوم ما نلقاك لحظه لقائك ليه يا رب بنضيع كل ثمار ولحظه البعث وريح المسك لحظه البعث بنضيع كل ده عشان ايه ادي اول صفقه في الحديث ادي اول جزء من اصبح منكم اليوم صائما ها كلنا هنقول انا بقى ان شاء الله باذن الله من اول بكره ان شاء الله طيب من عاد من من من تبع منكم اليوم جنازه او من شهد منكم اليوم جنازه جنازه يا جماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازه حتى يصلى عليها لغايه ما صلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن مشي وراها لغايه ما اتدفنت في المقابر فله قيرتان قالوا له يا رسول الله ما القيرتان قالت مثل الجبلين العظيمين وفي روايه كل قيراط مثل جبل احد اللي مطوق المدينه المنوره كلها يا جماعه ده ثواب رهيب حد يضيع الثواب ده واحد يقول لك طب انا اجيب منين اجيب ال... اجيب ال... الميت منين يا جماعه الحمد لله الميتين كتير والحمد لله يعني هو احنا الميتين قالوا ولا ايه ثم انت ممكن لو جوزك مزعلك تدخلي على جوزك بسكينه وكيس بلاستيك تقولي له يا حبيبي انا بحبك جدا بس انا بحب الجنه اكتر والله وانا طبقت الحديث النهارده بس مش لاقيه جنازه طب اعمل ايه او واحد زعلان من مراته مثلا ممكن يقول ايه اعمل ايه بقى ما انا عايز اكمل الحديث والجنه اغلى عندي من اي حد يا جماعه لو ما لقيتش جنازه في مساجد كتير جدا معروف ان دي فيها جنازات كتير بس ما يكونش فيها قبر طبعا طبعا معروف ان فيها جنازات كتير جدا في الظهر والعصر ما لقيتش اقف عند اول طريق المقابر واي جنازه جايه كمل المسافه دي وراها تبقى انت مشيت وراها لغايه ما لغايه ما دفنت يا جماعه الموضوع بسيط والله بس احنا نعزم صدق او لا تصدق قراطين في الجنه بانك تتبع الجنازه غير الصفقه الكبيره اللي احنا فيها الصفقه الثالثه في الحديث من عاد منكم اليوم مريضا مين يا جماعه كل مريض فرصه رهيبه رهيبه مين اللي عاد مريض تتخيلي ان ربنا ممكن يلومك يوم القيامه على صاحبتك اللي مرضت وانت ما زرتهاش تخيل ان ربنا ممكن يزور يومك على جارك اللي مرض وانت ما زرتوش عبدي مرضت فلم تعدني كيف اعودك وانت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان مرض اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده ده انا كنت هناك انا كنت هناك مش انت كنت عايزني وعايز تطلب مني انا كنت هناك لو وجدتني عنده مره انا واخ من اصحابي بنزور مريض في المستشفى فبعد ما مشينا بيقول لي جالك قلب تسيب ربنا سبحانه وتعالى وتقوم رايح بقى لاي حاجه تانية على وجدتني عنده يا جماعه شوفوا الحديث الخطير صدق او لا تصدق من عاد اخاه من عاد قال واخوك مرض صاحبك يعني او اخوك في الله مرض وعدته كان في خرفه الجنه حتى يرجع في خرفه الجنه يعني ايه الخرفه دي انت عارف يعني مكان في البستان اللي على يمينك الاشجار والنخيل وعلى شمالك الاشجار والنخيل وانت قاعد تنقي من الثمار بقى ما لذ وطاب يعني في قلب نعيم الجنه في قلب قلب نعيم الجنه تخيلوا يا جماعه من عاد مريضا خاض في الرحمه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الادب المفرد من عاد مريضا خاض في الرحمه انت خايد في الرحمه فان قعد رحت وقعدت عنه استقر فيها تخيلوا بقى تخيل ان سبعين الف ملك بيصلوا عليك طول الليل لو انت عدت اخوك في الله تخيلوا القفزات الايمانيه دي يا جماعه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخره ده في واحد اسلم يهودي بسبب زياره الرسول عليه السلام ليه وهو مريض لما الرسول زاره وهو مريض وقال له اسلم وابوه قال له اطاع ابا القاسم وال- وال- والغلام اسلم يا جماعه عياده المريض ده عباده مباركه عباده من العبادات المباركه يعني طب اجيب مريض منين يا اخي روح المستشفى يا اخي بعد الظهر في ميعاد الزهره ادفع التذكره ال 2 جنيه وادخل زور اي مريض يا اخي وطمن عليه وطبطب عليه وادعي له ايوه ايوه فرحه جدا واخرج تاني ايه المشكله اي واحد صاحبك عنده اي مرض ولا اي واحد تعبان اي حد يا جماعه مريض يا جماعه روح عود مريض روح يا جماعه ده, ده, ده, ده صفقه من الصفقات الخطيره الجزء الرابع من اطعم منكم اليوم مسكينا مين اللي اطعم مسكين النهارده الساعي على الارمله والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ها فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم قطافها ويطوف عليهم ولد ايه ده ايه كل ده عشان اطعام الطعام عشان اطعام المساكين مين اللي ضيع ثواب اطعام المساكين ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني حاجة افخم من الفاميه كمان بقى فاميه الجنة شكله ايه ده محدش يعرفه بقى لمن اطعم الطعام شوف بتترفع للفردوس الاعلى قد ايه في الغرف تخيلوا يا جماعه ان الرسول بيقول اتقوا النار ولو بشق تمره يعني ممكن اطعام نص تمره لواحد مسكين ممكن باكو بسكوت تديه لواحد شحات في الشارع ممكن حته بتهايه بالجبنه اللي بتتباع دلوقتي يعني إيه ب- بسعر انواعها في اي محل بجنيه ولا حاجه تديها لواحد غلبان اطعمت مسكين اطعمت مسكين الوقت انت متخيل ثوابك شكله ايه الوقت انت متخيله ثوابك شكله ايه يا جماعه كل الثواب ده مضيعينه ليه ليه ليه بنضيع كل ثواب ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام بسلام دي كلمة ادخلوها بسلام دي حلم كل مؤمن ان احنا ندخل الجنة بسلام من غير اخطار ولا اهوال ولا رعب ولا فزع لا في القبر ولا في القيامة ولا على الصراط ولا على القنطرة تدخلوا الجنة بسلام مين اللي يضيع ده الصحابي اللي يروى في الاثر ان هو بيموت بيقول ليته كان كاملا فلما عرم تفسيرها ليت ايه ليته كاملا وكان كاملا وهو بيحتضر انه مره كان ماشي معاه قرصه في الشارع لقى واحد مسكين قسمها نصين اداله نص وخد نص فلما راى ثواب الاطعام من وهو بيموت من وهو بيموت قال ليته كان كاملا يا ريت يا ريت لما نشوف ثواب الحاجات دي يوم القيامه يا جماعه ربنا بيقول وهو اسرع الحاسبين كل الكلام اللي بقوله لكم ده ثوابه هتشوفوه فور ما تعملوه هتشوفوه في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي اول ليله في القبر وفي القيامه هتبقى القلوب يا ريتنا كترنا يا ريتنا يا ريتنا عملنا على قد ما قدرنا يا ريتنا ما ضيعناش ولا مريض ولا سيبنا ولا جنازه زي ابن عمر ما قال كم ضيعنا من قراريط اللي هي صلوات الجنازات يا ريتنا ما سيبنا ولا اتنين ولا خميس يا ريتنا يا جماعه يا ريتنا ما سيبناش ولا مسكين ما طعمناهوش يا ريتنا اشتغلنا في صنائع المعروف على قد ما نقدر اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمره تقدر تستحمل لما ربنا يقول لك ساعه العرض على الله عبدي استطعمتك فلم تطعمني كيف اطعمك وانت رب العالمين اما علمت ان عبدي فلان استطعمك اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي لوجدت ذلك عندي لوجدت ذلك عند الله هتلاقيه هتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى نقدم لله يا جماعه نقدم لربنا سبحانه وتعالى واحنا نلاقي كل ده عند الله سبحانه وتعالى صدق او لا تصدق من اصبح منكم اليوم صائما انا يا رسول الله انا عايزين بكره ان شاء الله نطبق كلنا الحديث ده عايزين بكره ان شاء الله باذن الله كلنا نعمل الحديث ده كلنا ما حدش مننا بكره الجمعه ان شاء الله ما هو يوم صيام خلاص هتيجي بعد الظهر او بعد صلاه الجمعه تزور اي مستشفى من المستشفيات تدفع ال 2 جنيه التذكره وتروح تزور اي مريض او اي حد صاحبك مريض او اي حد جا او جارتك مريضه نزور مريض يا جماعه طيب واطعام الطعام اشتري سندوتشين حلوين كده او اشتري ثلاث باتيهات ولا حاجه حلوين كده بال- بالجبنه بكم جنيه ولا حاجه وحطهم معاك في كيس طول ما انت ماشي اول ما تشوف مسكين خد يا عم دي لله اول ما تشوف شحات خد يا عم دي لله تبقى انت اطعمت مسكين الله اكبر طب اتباع الجنازه صلي الظهر والعصر في مسجد من المساجد اللي فيها بتصلى جنائز كثيره ودي كتير جدا يا جماعه في كل مكان ولو شاب في قريه ما اللي بيموت بيتعرف على طول انه فلان مات وبيتنادى عليه وبيعرف فورا ما تضيعش الثواب ده يبقى تتبع الجنازه على طول طب اتبعت الجنازه طب وبعدين طب المراه اتبع الجنازه لا الرسول نهى النساء عن اتباع الجنائز يعني ايه يعني انتوا الصفقه بالنسبه لكم ثلاث حاجات بس انك تصومي وتطعمي مسكين وانك انت تعودي مريضه تشوف اي حد من اخواتك او جيرانك او حد مريض او اي مريضه في مستشفى وتعودي مريضه يبقى انت بالنسبه لك اتباع الجنائز طبعا ما فيش حاجه بدلها ادعي لاموات المسلمين ادعي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اغفر لمن مات منهم ومن كان حيا يا رب العالمين ادعي لاموات المسلمين ان احنا نلحق يا جماعه يعني ايه يعني يا اخواني انا عايز اقول لكم الوقت يا جماعه الصفقه الخطيره اللي انا قلت لكم دي الجنه بلا حساب ولا عذاب في الحديث بتاع سيدنا ابو بكر الصديق هتاخد ايه لو عملت الصفقه دي تخيل يوم القيامه وانت سبعين الف ملك خدتهم وخدت صلاتهم عليك بسبب عيادة المريض بيزفوك لباب الجنة اللي انت خدته بسبب صيامك دخلت جوه لقيت قراريط النعيم اللي انت خدتها بسبب اتباعك للجنائز وبعد كده سكنت في غرف النعيم اللي انت خدتها بسبب اطعام الطعام وفوق كل ده دخلت بلا حساب ولا عذاب ليه عشان الاربعه دول اجتمعوا فيك في يوم واحد نضيع دول طيب نعملهم امتى بكره يا جماعه ان شاء الله بكره الجمعه نبدا نطبق الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى ويوم عرفه يوم عرفه تخيلوا بقى الثواب مضاعف فيه قد ايه نطبق دي يوم عرفه ان شاء الله كلنا اللي هو يوم الاحد باذن الله سبحانه وتعالى يعني مش نعتكف ما يا سيدي ما الاعمال الصالحه كلها يعني ذات رحم يا سيدي ما احنا نعتكف ان شاء الله وفي نفس الوقت ايه زي ابن عباس وزي سعيد بن جبير وزي كبار التابعين والسلف ولكن في نفس الوقت ايه المشكله لو خرجنا برضه وعملنا الموضوع ده وكل اسبوع نثبت يوم نعمل فيه الموضوع ده. يعني كل اثنين كل خميس مره اثنين مره خميس يبقى في يوم في الاسبوع انت بتعمل الاربعه دول ليه عشان ابقى ان شاء الله من اهل الجنه بلا حساب ولا عذاب باذن الله سبحانه وتعالى يعني نعمل ايه بكره خلاص قلت لكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله سندوتشين من البيت او باتيه او اي حاجه تنفع اطعام مش يا جماعه انا باكل بسكوت ينفع اطعام انتوا فاكرين الموضوع ايه مش لازم وجبه كبيره ولا وجبه تبقى حاجه جميله معاك في ايدك لا اول شيء حتى قبله بعد الظهر المستشفى خلاص عشان تزور مريض او اي مريض تعرفه من الضوء صلاه الظهر وصلاه العصر تصلي في مسجد فيه جنائز او تقف بعد الصلاه على الطريق بتاع المقابر تستنى اي جنازه جايه تمشي وراها لغايه ما تدفن وتقف شويه تدعي لهذا الميت باذن الله سبحانه وتعالى وتبقى صايم تتسحر الليله ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وبعد رمضان يا جماعه الصيام يا جماعه الصيام اثنين وخميس يا جماعه او صيام يوم ويوم يا جماعه او صيام يوم في الاسبوع الصيام يا امه محمد الصيام الصيام وتيجي تفطر في المسجد تحط شويه باتيه حتت باتيه جبنه صغيره كده باتيه مع كوبايه ميه وتمرتين ايه ده ده عشان اللي صايم يقوم الناس في المساجد تتعود ان اثنين وخميس صيام على طول وتبدا تشجع الناس وتنشئ تنشئ الاجتهاد في الصيام في المنطقه بتاعتك والمسجد بتاعك يبقى الصيام يا امه محمد عشان الثواب الرهيب الثواب العظيم بتاع الصيام ده ما يضيعش مننا ان اللي يختم ليه بالصيام يبقى يبقى يدخل الجنه ان الصيام ساعه البعث يريح المسك في الميزان اكتر عمل هيضاعف ليك في القنطره ما حدش يعرف ياخد منك حاجه في الجنه باب من ابواب الجنه في العرض على الله الا الصوم فانه ليه ساعه الموت فرحه عند لقاء الله سبحانه وتعالى في كل مرحله في كل لحظه من حياتك الصيام افراح وانت صايم طول الصيام دعوه مستجاب دعائك مستجاب حتى تفطر تضيع ده ليه تضيع كل ده ليه يبقى اذا الصيام ما تنسوش ان شاء الله يوم عرفه جاي اهو ان شاء الله يوم الاحد نجتهد بقى ان شاء الله ويوم عرفه اللي يقدر يعمل من الوقت افطار للصائمين اللي يقدر من الوقت إن شاء... ن- نجتهد ونرتب يا جماعه عباده يوم عرفه بكل طاقتنا وبكل قوتنا ما ننساش ابدا من اصبح منكم اليوم صائما هي بكره ان شاء الله انا يا رسول الله من عاد منكم اليوم مريضا انا يا رسول الله بكره بقى كلنا نبقى كده ان شاء الله من تبع منكم اليوم جنازه انا يا رسول الله من اطعم منكم اليوم مسكينا انا يا رسول الله يا رب اللهم اعنا على طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك طاعتك ليلا ونهارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضى بها عنا أصلحنا أصلح قلوبنا اهدنا إليك صراطا مستقيما استعملنا لنصرة دينك استعملنا ولا تستبدلنا فرج كرب إخواننا المكروبين في غزة يا رب وفي العراق يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا